مشفى نورنا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة العالمين ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله شهادة نحيا بها ونموت عليها ونلقى الله بها ونسأله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما فيه رضاه وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه أيها الإخوة والأخوات في كل مكان سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته وأهلا وسهلا بحضراتكم معنا في هذا اللقاء المبارك حول أخطاء شائعة الله سبحانه وتعالى أمرنا في كتابه بالعمل ودعانا إلى السعي فقال سبحانه وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون الى عالم الغيب والشهاده فينبئكم بما كنتم تعملون هذه دعوه الى العمل وفي ايه اخرى يقول وان ليس للانسان الا ما سعى وان سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الاوفى دعوه الى السعي وقال في آية أخرى ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها من فأولئك كان سعيهم مشكورا مجموع الآيات التي ذكرناها وغيرها يعلمنا أن الإنسان ليحظى بمرضاة الله ولينال عفو الله وليحقق الرجاء في الله ينبغي أن يكون عاملا بما أمر الله ملتزما بطاعة الله سالكا سبيل الله تبارك وتعالى فالذي سيوضع في ميزان العبد يوم القيامة إنما هو العمل الذي سيضيء ظلمة قبرك إنما هو عملك الذي سيجعلك يوم القيامة أبيض الوجه إنما هو العمل الذي سيجعلك من الفائزين بالجنة والمتبوئين لمنازلها والمتمتعين بنعيمها وفرشها وغير ذلك مما فيها إنما هو العمل فعلينا إذن ألا نتواكل ألا ندع الأعمال والخطأ الذي يقع فيه بعضنا في هذا المجال هو أنه يقول بلسانه أنا مسلم بطاقتي فيها أنا مسلم هويتي أنا مسلم واسمي فلان و... ويدعي أن هذا في حد ذاته كافي ولكن إذا ما نظرت إلى عمله تجد أنه يقول بلسانه ما لا يطبق بأفعاله يقول أنا أحب ربنا طب ما الدليل على حبك لله ما الدليل على حبك لله أنا مسلم ما هو الدليل هل الإسلام كلمة تقال على اللسان هل الإسلام شيء ورثته عن أبويك كما ورثت اللون واللغة والعادات والتقاليد والثروة والجنسية الإسلام فوق هذا الإسلام مبادئ قيم أخلاقيات طاعات التزام فلا يكفي أن يقول الإنسان بلسانه ما لا يطبقه بأفعاله ما ينفعش ما ينفعش يقول لك كده كل إناء ينضح بما فيه عندك إناء أهو في وعاء وعاء في طيب في مسك في ورد في فل في ياسمين هتشم ريحة طيبة ولكن إذا كان في الوعاء أو الإناء شيء خبيث لن تشم منه إلا ريحا خبيثة كل إناء ينضح بما فيه فأنت بتقول أنا قلب أبيض عايزين ندلل على بياض القلب مش بالكلام بالأفعال بالأفعال سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن في الجسد لمضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب الشاهد انه قال ايه ان في الجسد لمضغه اذا صلحت صلح الجسد كله اذا صلحت صلح الجسد كله يعني قلبك سليم قلبك ابيض عبر عن ذلك بصوره عمليه يبقى الجسد زي ما القلب سليم يبقى الجسد ايضا سليم ولكن تقول بلسانك ما لا تطبقه بافعالك امر لا يستقيم امر لا يستقيم ومن ثم فان من الخطا الشائع ان يتخيل انسان انه مساله العمل دي مساله ثانويه مساله مش مطلوبه بدرجه يعني اساسيه العمل ده شيء ليس من الضروريات بل هو ممكن يقول لك من التحسينيات يعني حاجة كده يعني اتعمل اتعمل ما اتعملش ما- ده كلام ما ينفعش هذا كلام لا يصح وإلا فأنت بذلك تعارض منهج القرآن الكريم منهج القرآن الكريم لا يذكر الإيمان إلا وإلى جواره العمل الصالح ده جنب ده ده جنب ده الاتنين مع بعض لا تذكر آية في القرآن فيها الإيمان إلا ومعه العمل الصالح أو ما يشير إليه إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كتير كتير وعندك ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات أكدها لك بقد دخلت قد على فعل ماضي فإنها تفيد التحقيق ومن يأتيه مؤمنا قد عمل مش يعني عمل ولا ما عملش لا ومن يأتيه مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى فالدرجات العلى مش لأي حد إنما لمن جمع ما بين الإيمان والعمل الصالح بنص القرآن الكريم هيجي واحد وده برضه خطأ شائع يقول لك والله أنا عشم أنا عشمي في ربنا كبير أنا عشمي في ربنا كبير ربنا يا أخي مش هيعذبني ربنا هيدخلني الجنة ربنا سبحانه وتعالى رحمته وسعت كل شيء وده برضو خطأ فهم خاطئ فهم خاطئ أن تعتمد على العشم وعلى ال- مش عارف الكلام البلدي ده لا اسمع بقى ما يقوله الإمام الحسن البصري رحمه الله يقول ليس الإيمان بالتمني ليس الإيمان بالتمني ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل شوف الإيمان الصح إيه ليس الإيمان بالتمني ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل وإن قوما غرتهم أماني المغفرة لسه كلام الإمام الحسن البصري بيكمل الكلمتين اللي قالهم الأول وإن قوما غرتهم أماني المغفرة حتى خرجوا من الدنيا ولا حسنة لهم خرجوا من الدنيا ولا حسنة لهم الله ليه ايه اللي عملوه قالوا نحسن الظن بالله وكذبوا لو احسنوا الظن لاحسنوا العمل قالوا قالوا كلام بس قالوا نحسن الظن بالله احنا عشمنا في ربنا ده احنا يعني ملناش غير ربنا ها قالوا نحسن الظن بالله وكذبوا لو احسنوا الظن لاحسنوا العمل وبعدين تعالى في حياتك الدنيويه انت لو انت عايز تخلف عيال يا رب يا رب ارزقني ولاد عايز تجا عايز عايز ولاد هتجيلك منين هتجيلك كده بدون بدون ما تاخد بالأسباب التي تأتي لك بهؤلاء الأولاد ولا بتاخد بأسباب تروح تتجوز وبعدين يتم معاشرة بينك وبين زوجتك وبعدين مشيئة الله تتحقق ويجي لك الأولاد ولو ربنا ما شاءش مش هيحصل لكن واحد يقول لك أنا عايز أولاد وهو قاعد ها هتجي لك منين أصلا أنا عايز الأرض تطلع زرع طب أنت عملت إيه ما الذي فعلته حتى تستحق به إنك تزرع تحصد أو إنك أنت تنجب أو إنك أنت تفعل كذا أو كذا فإذا كنت في أمور الدنيا أنت في أمور الدنيا لا ترضى بإحسان الظن بالله تقول له يا عم وانت قاعد كده هيجي لك العيال لحد عندك انت بتقول ايه هيجي لي منين من اين لي بالولد وانا ما خدتش بالاسباب طيب طالما انك انت في الدنيا كده لماذا لا تكون في الاخره على نفس النمط ها يقول لك كده تقول مع العصيان ربي غافر صدقت ولكن غافر بالمشيئة وربك رزاق كما هو غافر فلما لم تصدق فيهما بالسوية يعني انت بتروح بالرزق تطلع الصبح وشغلك وتزرع وتصنع وتاجر وكذا لانك لو قعدت ببيتك ان السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة قال فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقي وبتاخد بالاسباب وبتجري وبتسعى وبتضرب في مناكب الارض طلبا للرزق مع ايمانك بان الله رزاق طب انت بتعمل كده في الدنيا وبتاخد بالاسباب ها مع انه في حاجه في حاجه مساله الرزق دي مساله مضمونه مساله مضمونه وما وما من دابه في الارض الا على الله رزقها وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم ها وكتب لك رزقك وأجلك وأنت في بطن أمك لكن مين اللي ضمن له ربنا الجنة من الذي ضمن الله له الجنة مفيش حد مفيش حد يقول لك على أنه بالرزق كفل نفسه ولم يتكفل للأنام بجنتي فلم ترضى السعي فيما كفيته وإهمال ما كلفته من وظيفتي يعني ربنا قال لك رزقك هيجي لك وفي السماء رزقكم وما توعدون بس إيه فامشوا طب لما جه عند المغفرة قال لك وسارعوا إلى مغفرة سابقوا إلى مغفرة فاستبقوا الخيرات ففروا إلى الله سمعت كلام ربنا في فامشوا وأهملت كلام ربنا في وسارعوا وسابقوا واستبقوا فروا ما عملتش بيها وتيجي في النهاية تقول أنا عشمان في ربنا إن ربنا يغفر لي ينفع الكلام ده هل هذا يصلح للتعامل مع الله تبارك وتعالى أنت بتتعامل مع رب عدل لا يظلمه مثقال ذرة بتتعامل مع رب عدل ومن عدل الله تعالى ومن عدل الله تعالى ألا يسوي بين الطائع والعاصي بين المجتهد والمقصر بين المؤمن والفاسق ما يسويش ما بين دول وبين دول ده عدل الله كده وربنا قال الكلام ده في القرآن أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أفنجعل المسلمين كالمجرمين مش ممكن ده سؤال أو استفهام يفيد الإنكار أو التوبيخ أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار ده انت بتتعامل مع ربنا سبحانه وتعالى واحد راح لربنا تقي وصالح وورع وزاهد ومحسن ومحب وودود وواحد تاني فاسق وفاجر وظالم وباغي ها وتارك للصلاة وعق للوالدين وقطع للرحم ربنا هيساوي ما بين ده وما بين ده وفي النهاية تقول أنا عشمان في ربنا خطأ خطأ ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها إن السفينة لا تجري على اليابسين ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها إن السفينة لا تجري على اليابس السفينة ما بتجريش على أرض صلبة السفينة عايزة مية تمشي فيها فأنت تريد المغفرة وتريد الرحمة ربنا قال لك يا أخي ها ورحمتي وسعت كل شيء جميل فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي ما خلاش كده عامة إنما خصصها فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي إن رحمة الله قريب من المحسنين إنما يتقبل الله من المتقين فالرجاء في الله سبحانه وتعالى مطلوب مطلوب انك انت تحسن الظن بالله انا عند ظن عبدي بي ده مطلوب ولازم تحسن ظنك بربك ان ربنا غفار ورحيم وودود وواسع المغفرة ورحمته سبقت غضبه ولكن احذر احذر غضب الله ايضا نبئ عبادي اني انا الغفور الرحيم وان عذابي هو العذاب الاليم وزي ما ربنا غفور ورحيم وودود ربنا سبحانه وتعالى عزيز جبار متكبر قوي منتقم فانت محتاج انك انت تتعامل مع الله سبحانه وتعالى كما يريد الله لا كما تريد انت لنفسك واذا كنا اشرنا الى بعض ال ال ال الايات التي تنفي المساواه ما بين المؤمن والفاسق ما بين الطائع والعاصي في آيات تانية نفت المساواة حتى بين المؤمنين اللي هم كلهم مؤمنين لكن يتفاوتون في الأعمال لكنهم أصحاب همم عالية وناس أصحاب همم بسيطة وده مؤمن وده مؤمن ها مش هنقول طائع وعاصي ومؤمن وفاسق لا الاثنين مؤمنين بس واحد منهم شادد حيله مع ربنا عالي الهمة قريب الصلة بربنا سبحانه وتعالى فبتكون النتيجة ان ربنا هو يرفعه درجات يقول كده ربنا في القرآن الكريم لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر اللي عندهم ضرر ولا ظروفهم الصحية لا تساعدهم دول معذورين لا يستوي القاعدون لا يستوي لا يستوي ها خد بالك من من النفي النفي المساواه دي ان لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير اولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله باموالهم وانفسهم فضل الله المجاهدين باموالهم وانفسهم على القاعدين درجه وكلا وعد الله الحسنى لدول مؤمنين ودول مؤمنين وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفور رحيما يبقى حتى المؤمن المجتهد المؤمن الذي يسعى في الخيرات المؤمن الذي يفتح لنفسه أبواب الطاعات لا يستوي مع غيره ممن تكاسل وتخاذل ورضي بالقليل لا لا فخطأ شائع من الأخطاء إن واحد يحسن الظن بالله ويأمل الخير من الله وهو ما بيعملش ما يستحق به مغفرة ورحمة وعفو الله وعفو الله سبحانه وتعالى إذا لابد وأن نجتهد لابد وأن نعمل ما طلب منا لابد وأن نقدم ما نستحق به غفران الله ورحمته بنا وقد ورد في بعض الآثار الإلهية التي تقال على أنها حديث قدسي ما أقل حياء من يطمع في جنتي بدون عمل كيف أجود برحمتي على من بخل بطاعتي ما أقل حياء من يطمع في جنتي بدون عمل كيف أجود برحمتي على من بخل بطاعتي هل تقبل لنفسك إنك تبقى بخيل بخيل بطاعة الله وبخلك ده عائده على مين عائده على الله ربنا سبحانه وتعالى لا يستفيد من لا يستفيد من طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين إنما البخل بالطاعة عائده على نفسك والبخل بالمال عائده على نفسك ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم فالخطأ الذي يرتكبه بعضنا هم أنهم يعتقدون في الله الخير ويظنون بالله الرحمة ولكن فين أنت فين ماذا عملت شوف ربنا بيقول في الحديث أنا عند ظن عبدي بي ما اختلفناش لازم تظن بالله الخير ما تظنش بالله العقوبة وال... والانتقام إنما ظن بالله الخير لكن كمل بقى الكلام كمل الكلام أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا وإن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا يعني مقدار زرعين مفتوحين وإن أتيني, أتا أتاني يمشي أتيت إليه هرولة وإن أتاني يمشي أتيت إليه هرولة خد بالك في الحديث بقى إيه المفتاح مع مين المفتاح مع مين ربنا مثلا مش بيدخل البيض ويسيب السود ولا بيدخل الأغنياء ويسيب الفقراء ولا بيدخل الرجال ويسيب النساء ولا بيدخل العرب ويسيب العجم لا المفتاح معك أنت من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا ومن أتاني لازم أنت اللي تبدأ ابدأ خطوة وربنا بيفتح لك بابه سبحانه وتعالى إذا لابد وأن يكون لنا إيجابية ولابد وأن يكون لنا عمل أما الاعتماد على الله سبحانه وتعالى يقول لك أنا متوكل على الله هذا تواكل وليس توكلا إنما التوكل أن تأخذ بالأسباب التي تستدعي مغفرة الله ورحمته وبالتالي تكون أهلا أهلا لغفران الله وأهلا لرحمة الله تبارك وتعالى نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما فيه رضاه وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم وجزاكم الله عنا خيرا اسلامنا جيل نور عقولنا كتاب الله سنة رسول